قد تجاوز الطرد تقدم كل قتلاها أقوياء لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والاب والروح القدس الاله الاخر امين كنت كلمتكم في المحاضرتين السابقتين على رجال الله الاقوياء سواء في العهد القديم او العهد الجديد واود من الناحيه الاخرى ان اكلمكم عن الايه التي تقول عن الخطية في سفر الأمثال طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أخويا عجيب إن ناس كتير من الأخوياء وقعوا في خطايا إما جرحوا لإما قتلوا يعني لا اما الخطية أتعبته لا اما خلصت عليه طبعا ليس كل الأقوياء وإنما الذين لم يأخذوا القوة من الله أو الذين ظنوا أنهم أقوياء أو الذين قيل عنهم من هو قائم فليحترس لئلا يسقط يعني يفتكر انه قوي وما ي... وما يحترس لنفسه عايز استعرض معاكم كثير من هؤلاء أول شخص قوي وقوي جدا وسقط هو الشيطان قوة هذا الشيطان انه كان ملاك وملاك كبير من رؤساء الملائكة وكان من طبقة الكاروبيم وقيل عنه في سفر حزقيال النبي إصحاح 28 أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال كنت في عدن جنة الله وبعدين قال له أنت الكاروب المنبسط المظلل أقمتك على جبل الله المقدس كنت بين حجارة النار تمشيت أنت كامل في كل طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم ومع ذلك هذا الشيطان الكامل في الجمال وفي الكمال سقط وكان سقوطه عظيما واستمر ساقطا الى يومنا هذا بسبب كبرياء دخلت في قلبه وقال اصعد فوق كواكب الله أصير مثل العلي فالكبرياء ضيعته وكما ضاع ضاع آدم أيضا الذي خلق على صورة الله وبفعله وكان وكيل الله في الجنه وكل شيء كان تحت يديه هناك وسقط كل ده لا يجعلنا نخاف من السقوط إنما نحترس من السقوط ونبذل كل جهدنا لئلا نسقط خذوا مثلا إنسان كان قويا جدا بل كان أقوى إنسان في عصره بلا منافسة شمشون الجبار شمشون الجبار اللي بلحي حمار في ايده خوف ألف واحد جري قصاده اللي شال باب المدينة وطلع بيه شمشون الجبار هذا انهزم أمام دليله وكل مرة تسأله عن سر قوته يقول لها فتجيب أعداءه ضده فينتفض ويقدر عليهم ومع انه عرف انها بتخونه وبتجيب اعدائه انا متعجب جدا مش ازاي ان دليلة خانته متعجب جدا ازاي وضع راسه على رجل دليلة وهي مسكت مقص وقعدت تقصله خصل شعره وهو مستسلم للمقص جرالك ايه للدرجة دي مفيش اي ادراك تسلم راسك للمقص تقص فيه امرأة خاينة خانتك قبل كده كذا مرة وكل مرة تقول لها على سر تخليك تنفذ السر ده بتاع قوتك وتنده أعدائك وأنت تقدر عليه إيش معنى المرة دي راهو رجل قوي صحيح زي ما قال الكتاب وكل قتلاها أقوياء أنا فاكر مرة كتبت في في مذكرات روحيه قال الشيطان لله اترك لي الأقوياء فإني كفيل بهم أما الضعفاء فإذ يخافون من ضعفهم يعتمدون على قوتك فلا أقدر عليهم مفيش أصعب من الإنسان اللي فاكر نفسه إن هو قوي ويتصرف بغير حكمة حاجة عجيبة تاني على شخص قوي هو سليمان الحكيم كان أحكم إنسان في جيله وربما في أجيال كثيرة وأخذ الحكمة من ربنا نفسه زي ما شمشون أخذ القوة من ربنا نفسه وما كانش في واحد ينافس سليمان في الحكمة وظهر له الله مرتين ومع ذلك قيلت عنه مأساه في ملوك الأول 11 شوفوا بيقول إيه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى اللي بنى الهيكل اللي ربنا ظهر له مرتين نساء أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داوود أبيه فذهب سليمان وراء عشتروت آلهة الصيدونيين يمشي وراها اشتروه آلهة الصيدونيين وملكم ركس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه حينئذ بنى سليمان مرتفع لكموش ركس المؤابيين على الجبل تجاه إلى آخره جرى لك ايه سليمان ده ما فيش حد احكم منك جرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها اخياء سليمان اللي كتب سفر الامثال اللي كتب سفر الجامعة اللي كتب سفر النشيد اللي كتب أسفار أخرى ينتهي هذه النهاية لدرجة أن البعض بيشك في خلاص سليمان لولا أن ربنا كان قال لداوود إنك هتجيب ابن يجلس على عرشك ويبقى على كرسيك إن أخطأ أؤدبه بقضيب الناس يعني أهيج الناس عليه لكن لا أسحب رحمتي منه كما فعلت مع شاول الملك وأعتبر سفر الجامعة دليل على توبته لكن سقط وأبوه داوود أيضا سقط داوود الرجل العظيم رجل المزمار والعشرة الأوتار اللي حياته كانت صلاة اللي كان بيقوم في الليل في نص الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك وسبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك ومع كل ده يقول له الله أنت إلهي إليك وبكر عطشت نفسي إليك داوود الذي عرف الصلاة أكثر من أي إنسان آخر سقط سقط في الغضب الذي أنقذته منه أبيجايل وسقط في الزنا مع بالشفع وكان ممكن يضيع داوود وقال إنه بلل فراشه بدموعه داود هذا الذي قال كيف بادت الجبابرة طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أخياء دخلت الخطية بالتدريج على داوود ودخلت الخطية بالتدريج على سليمان اللي قال مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما من الأقوياء الذين طرحتهم الخطية جرحى هارون رئيس الكهنة أو أول واحد قيل عنه أنه بقى رئيس كهنة يجي في يوم من الأيام يجمع الذهب اللي عند الناس ويعمل لهم عجل ذهبي ويسجدوا ليه مين اللي بيخليهم يسجدوا العجل رئيس الكهنة العظيم حاجة تكسر لدرجة لما موسى نزل من على جبل وشاف الحكاية دي شخط فيه خاف من هارون خاف قال له ازاي تعمل كده؟ قال له ابدا يا سيدي آه، انا حطيت الذهب في, في النار طلع حاجه كده على طول النار هتشكله وت- وتعمله عجل اضطرب ما عرفش يجاوب طرحت كثيرين جرحا وكل قتلها أخوياء كان عقله فين هارون سعد وهو بيعمل لهم عجل ذهب من الذين برضو تنطبق عليهم الآية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء بطرس الرسول الذي طوبه السيد المسيح وأعطى له مفاتيح السماء والأرض كما أعطى هذا أيضا لباقي تلاميذه القديسين جه وقت عليه خاف وسب ولعن وقال لا أعرف الرجل على السيد المسيح ايه الحكاية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء في التاريخ الكنسي برضه أريوس اللي دوخ العالم في إنكار رهوة المسيح وكان أعظم واعظ في الإسكندرية واستطاع يجعل بعض الأساقفة يسيرون في تياره أساقفة ودوخ الكنيسة كلها ومع ذلك كان من أشهر رجال الكلمة في زمانه أوريجانوس أوريجانوس الذي رثى نفسه بهذه العبارة أيها البرج العالي كيف سقطت أوريجانوس كان أكبر عالم في أيامه بل لغاية دلوقتي الناس كت- كتير يمشوا ورا أوريجانوس اللي كان قيل عنه إن ساعتها ما كانش فيه مطبعة كان يملي ثلاثة أربعة في وقت واحد في مواضيع مختلفة اللي قال عنه أحد الآباء لا يوجد العقل البشري اللي يتسع لكل كتابات أوريجانوس كانت النتيجة أنه سقط و وحكم عليه من البابا ديمتريوس وحكم عليه من البابا توفيلوس وحكم عليه مش بس من كنيستنا حتى من الكنائس الأرثوذكسية الغربية في المجمع الخامس والسادس بتاعهم الراجل العالم الجبار ده ازاي سقط دخل في امور فوق مستوى الفكر مرة من المرات في بداية الثمانينات أو أو سنة 79 أو سنة 80 مش فاكر كنت بدرس في الكلية الإكليريكية وبعدين واحد سألني سؤال قال لي هل يمكن أن يخلص الشيطان قلت له يا ابني معقول يخلص شيطان ده لو الشيطان خلص يبقى يبقى ما فيش حد يهلك أبدا معقول الشيطان يخلص وورد عنه في سفر الرؤيا رؤيا عشرين آية عشرة وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث النحش الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين أمين ده يخلص يخلص اللي المسيح وهو بيحاكم الناس في اليوم الأخير خلى الناس عن يمينه والناس عن يساره وقال للأسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته قلت له معقول يخلص و... والكتاب بيقول كده قال لي حد من الآباء أحد الآباء قال الكلام ده قلت له معقول واحد من الآباء يقول كلام ضد الإنجيل وبولس الرسول بيقول في الإصحاح الأول لغلاطيا آية 8 و9 إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيما مين اللي بيقول الكلام قال لي أوريجانوس تصوروا بل أكثر الذين ساروا في تيار عودة التجسد reincarnation مشوا ورا اوريجانوس برضه ان الروح تمر من جسد لجسد لجسد كيف سقط جرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أخويا ما نقوله عن أريوس أوريجانوس نقوله أيضا عن نسطور اللي كان رئيس الساقطة القسطنطينية ونقوله عن أوطاخي كان رئيس الرهبنة في القسطنطينية ناس يظنون في أنفسهم أنهم شيء ويبحثوا أمور أعلى من مستواهم خاصة بالشيطان خاصة بالروح خاصة بالمسيح نفسه أو واحد يظن في كبرياء أنه ممكن أن يقدم فكرا جديدا أو واحد في كبرياء ينتقد الكتاب المقدس الناس اللي كلمتكم عنهم أكثر من مرة بتوع ال Biblical Criticism يعني النقد الكتابي وللأسف في كتير قوي منهم في إنجلترا ناس ينكروا الميلاد العذراوي ينكروا قيامة المسيح ينكروا حاجات كتير وليهم رتب في الكنيسه جرحت كثيرين جرحا وكل قتلها أخوياء أو اللي يتكبر ويقول للشيطان ندوسه بأقدامنا تكون نتيجة الشيطان هو اللي يدوسه جرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أخوياء في المعرفة الذين يبحثون عن أمور فوق طاقة عقولهم أو الذين يريدون أن يقدموا فكرا جديدا ولو في تحطيم المسلمات اللي موجودة في الكنيسة أو الذين يصابون بشيء من الكبرياء وبالكبرياء يسقطون يا ريت كل واحد يطلب القوة من ربنا نفسه في الآية اللي بتقول ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا داوود النبي الرجل العظيم اللي حل عليه روح الرب كان باستمرار يقول عرفني يا رب طرقك فهمني سبلك يقف امام الله كشخص لا يعرف والرسل ال 12 تلاميذ المسيح يقولوا له علمنا يا رب ان نصلي هو حد ما يعرفش يصلي ده حتى الوثنيين بيعرفوا يصلوا لا ده احنا عايزين الصلاة النموذجية اللي لما نصليها تضم كل الطلبات اللي احنا عايزينها يا ريت كل انسان لا يغتر بنفسه ولا يظن انه وصل لمرحلة لا يسقط فيها ده قيل عن ايليا النبي اللي كنت بتسأله عن العظمة بتاعته قيل عنه في الرسالة رسالة يعقوب كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا يا ريت كل واحد يشعر انه تحت الالام وانه مش اكبر من الخطيه ومش اكبر من السقوط اذا كان كل هؤلاء الجبابره قد سقطوا فليعطنا الرب نعمه لكي لا نسقط فتنوصل